انت بتسمع تسعينات FM اجمل ذكريات
كل يوم في جديد أخبار ومعلومات وقصص جهز قهوتك ويلا بينا هقولك أصل الحكاية نتكلم وندردش فيها بس خد بالك دي مش نشرة أخبار دي قعدة كافيه أنا عبير المصري في الكافيه على راديو تسعينات FM
في الكافيه مع عبير المصري كل يوم ثلاث الساعة سبعة ونص على تسعينات اف ام
يا اهلا يا اهلا مساء الخير منورين الكافيه انا عبير المصري ومعاكم زي كل يوم تلات سبعة ونص مساء في الكافيه على راديو تسعينات افم جهزوا فنجان القهوه ويلا بينا اللي هيشوف سؤال الحلقه بعد ما حطيناه على صفحتنا على الفيسبوك هيقول هو الكافيه في حاجه اتغيرت لا مفيش في حاجه اتغيرت ولا حاجه بس كالعاده بنتفرج على حاجات كتير بتحصل حوالينا ومنها بنحب ان احنا نناقش وندردش فيها وبيكون معايا ضيف عزيز منورني في الاستوديو بيدينا من خبراته ويتناقش معانا في الموضوع طيب سؤال الحلقه كان ايه هو التحول الرقمي وايه الفرق اللي هيعمله في حياتنا اللي خلاني فكرت في فكره ال- الحلقه انه لقيت ان في ناس كتيره جدا عندها استعداد حتى انه حتى لو محفظتها ضاعت الفلوس مش مهم المهم ان انا ما ارجعش اقف في طابور طويل واجيب نفس الاوراق تاني واعمل بطاقه تاني ورخصه تاني هل لو التحول الرقمي موجود فعلا هيسهل علينا وهقف قدام شباك واحد او مكنه واحده توصلني لكل اللي انا عايزه على طول ده اللي هنعرفه شاركونا على صفحتنا تسعينات اف ام على الفيسبوك او كلمونا على رقم البرنامج 01000 42 78 94 هنطلع فاصل وهنرجع ارحب بضيفي
Let's
ورجعت لكم بعد الفاصل وعايزين نتكلم عن التحول الرقمي بس بدايه ارحب بضيفي اللي منورني في الاستوديو دكتور محمد سمير مدير مبيعات اقليمي لمصر وشرق افريقيا في واحده من الشركات ومدرس التحول الرقمي في واحده من الجامعات الاجنبيه المهمه في مصر اهلا وسهلا بيك وسعيده بحضرتك.
جدا بوجود حضرتك معايا اهلا بحضرتك يا فندم وبكل مستمعي راديو التسعينات ميرسي ربنا يخليك آه لما كتبت التحول الرقمي في ناس كتبت افكارها وفي ناس كتبت آه السيستم واقع آه.
يعني وصل لها برضو بس عايزه أ- يعني لو هنبتدي الاول ببساطه التحول الرقمي آه عايزه اوضحه للناس ازاي ايه هو التحول الرقمي
طيب آه، يعني بعيدا عن تعريفات كتير جدا اتكلمت عن التحول الرقمي من اول اللحظه اللي انشئ فيها فكره التحول الرقمي او ك- كمصطلح يعني في منتصف ال- القرن العشرين آه، هو المساله ببساطه شديده جدا هو القدره ان انا اخلي ال- ال machine او الاله تعمل حاجه كان بيعملها الانسان تمام ببساطه شديده جدا آه.
أوه. يعني انا لو الانسان عنده القدره ببساطه انه آه، يجمع 5 زائد 5 10 مم.
اذا خليت ال ال ال الكمبيوتر يعمل نفس ال task دي which is تحول رقم تمام digital transformation او تحول رقم من اول حاجات very simple وبسيطه جدا up to حاجات شديده التعقيد up to بقى ال- ال robots و- وابحاث الفضاء whatever يعني ف- فبمنتهى البساطه هي محاكاه آه، الطريقه اللي بيتعامل بيها الانسان يعملها machine يعني ال machine هي اللي هتقوم دلوقتي بالدور ده هتقوم بن- بنفس الدور اللي كان بيعمله الانسان بس في بعض التاسكات طيب كويس فهي قوي دي فكره التحول الرقمي بمنتهى البساطه بعيدا عن تعريفات معقده جدا منها اللي خرج في هارفارد وفي MIT وفي whatever الموضوع مش محتاج كل التعقيد ده ببساطه الحاجه اللي كان بيعملها الانسان ممكن الماشين تحاكي الحاجه دي بس طيب كويس قوي وانا بتكلم مع حضرتك وحبيت اسالك آه، احنا وصلت لنا امتى فحضرتك فاجئتني بالاجابه هل احنا متاخرين قوي عن الغرب فالاجابه كانت بقى ايه اه كانت طيب آه، فكره التحول الرقمي او محاوله الانسان انه يع- إنه يعمل ميميك او يخلي الاله تعمل حاجه مكان الانسان آه.
دي يعني هو بيتقال ان احنا متاخرين شويه بس ده ممكن يكون صح بشرط واحد ان يكون الاله المقصوده هنا هي بس الكمبيوتر او ال PC لو المقصود الكمبيوتر اه تمام الكمبيوتر اختراع اوروبي او امريكي تمام.
وات يعني مش احنا اللي عملناه تمام بس وصل لنا بعد فتره بصورته بصورته اللي موجوده دلوقتي تمام لكن خلينا ارجع بقى شويه واقول لك انه احنا لا احنا كان عندنا تحول رقمي او او digital transformation بصوره انه الاله تعمل مكان الانسان ده انا هكون م- يعني more advanced واكتر كمان واقول لك ان ان ال robots اللي دلوقتي حاجه يعني العالم كله بيجري وراها احنا عملناها كحضاره عربيه واسلاميه في منطقتنا هنا من almost 700 سنه وزي ما كنت وانا ب- ب- ب- بحضر اه مع ما هي دي حضرتك كانت الحلقه المفاجاه بالنسبه لي يعني ال- ال- ال- في عالم هنا مصري مشهور جدا اسمه الامام القرافي نسبه للقرافه يعني اللي آه.
هو مدفون عندنا في القرافه في مصر اتوفى سنه سنه 854 آه، هجري آه.
يعني من almost 700 سنه اه تمام تمام الراجل ده عامل كتاب في اصول الفقه بالمناسبه مش كتاب يعني قد ايه هو كان مهندس وبيتكلم عن انه عمل روبوت في حضره الكامل آه، الايوبي اللي آه.
كان بيحكم مصر في الوقت دون آه.
وبيحكي عن عن روبوت كان بيطلع منه شخص ي- يلقي التحيه على ال- ال- ال- الملك آه، ال- الكامل الايوبي ويأذن في مواعيد الصلاه بدل يطلع الصوت.
الانسان بديل عن الانسان بعيد عن هو يطلع الصوت آه.
ده طالع يعني عشان اقدر اعمل اله عندها القدره على ضبط توقيت الصلاه وصيف شتاء خريف ربيع اه يعني هو مش هيشغله ما ساعه الصلاه هو بيشغلوش.
متبرمج هو إنه- بيتحرك اه بحيث انه مظبوط انه يطلع يكلم ال- ال- الملك اللي هو كان الكامل ايوب ده ويأذن في وقت اوقات الصلاه هو بيقول الامام القرافي ان انا عملت له حاجه شبه كده اسد بتطلع الوانه بتتغير وبيطلع معايا عصفورين وبيرموا حجر كل مره عشر مرات في اليوم وفي اخر المره العشره بيطلع حد يشاور للملك محاول انه يقول له حي الله الامير مم.
هو بيقول انا لم احسن صناعه الكلام لكن كان موجود عند الكامل الايوبي حاجه بتتكلم بتتكلم
يعني ده احنا لا من- احنا اه من 700 سنه انا بتكلم عن الكلام ده كان موجود عندنا طب هل ده بس احنا عملناه لا ده انا ممكن ارجع بقى في التاريخ لما هو اقدم من كده خليني ارجع ل... ل... لو لو احنا برضو مكملين في في في في, في مثلا في الحضاره العربيه او الاسلاميه انا ممكن اكلم حضرتك عن مثلا ابراهيم النظام مثلا ده واحد كتب عن الانتقال الكمومي اللي هو احد مبادئ ميكانيكا الكم مم.
كتب عنها لدرجه إن كانوا بيسموه شيطان العلم لو رجعت بقى لابعد من كده شويتين عند تاريخنا ال- المصري ال- ال- الفرعوني القديم هتلاقي حسب يعني كتير من البرديات والبحوث والنقول ومنها كلام قاله دكتور احمد زويل في احد البرامج ان كان المصريين عندهم لما كان بيشرح فكره ال- ال- ال femtosecond بيقولوا ان المصريين كان عندهم القدره على استخلاص اشعه الليزر والعلاج بيها و- وكان بيتم ده في المعابد باستخدام انواع من الازاز عنده القدره على استخلاص اللون الواحد من اشعه الشمس اللي جايه اللي هي سبع الوان مم.
الطيف الوان الطيف كان عندنا ال- التكنولوجي دي والا ابسط مثال على كده ايه هي التكنولوجي اللي بنت الاهرامات ايه هي التكنولوجي طبعاً.
اللي, اللي نحتت آه، تمثال آه، منكاورع وغيره من من اجسام البازلت إيه التكنولوجي اللي عملت الخنجر بتاع توت عنخ امون اللي جاي من نيزك يبعد عن الارض باكتر من 200 سنه ضوئيه يعني احنا لما وقفنا هنا وتصورت ان انا لما بتكلم عن التحول الرقمي او اي تكنولوجيا حديثه جايه من الغرب بنبقى دايما واقفين باصين لها بمنتهى الاعجاب وعلى اساس ان هم متقدمين جدا واحنا اللي الفكره بتوصل لنا متاخره جدا عشان ده اللي اللي بي بيذاع في العالم واللي المفروض احنا نامن بيه انه احنا اصحاب الحضاره احنا اللي طورناكم احنا اللي خرجناكم بينما يعني هم يعني يعني اصحاب اي حضاره في الدنيا لازم يبقوا عارفين ان اي حضاره هي ups and downs آه.
من اكتر الناس اللي اتكلمت في الموضوع ده مارك زوكربيرج مثلا هو صاحب آه.
شركه ميتا وفيسبوك آه.
وما الى ذلك مارك زوكربيرج لما عمل هو ان كان هو او بيل جيتس والاثنين نشروا سلسله الترشيحات بتاعتهم لاكبر وافضل عشر كتب هم بينصحوا بيها الناس تقراها كان اول كتاب على راس القايمه في المرتين كان كتاب مقدمه ابن خلدون مش مش بكلمك بقى عن حاجه آه، عملاقه آه، ويل ديورانت في قصه الحضاره كتب بوضوح ان من ان اعظم عقل بشري هو رآه من من قصه الحضاره بالكامل كان عقليه ابن خلدون ك- كعالم كعالم آه، عربي مسلم بسيط جدا قال- قال طيب الكلام ده.
امال الم- المشكله فين يعني احنا عندنا العلم ده كله هل احنا آم، كان عندنا العلم ده كله ووقفنا عند نقطه معينه وهم جريوا وكملوا يعني أيوة.
أيوة. اخدوا الاساس وكملوا ده حقيقي حقيقي ان احنا كان طول الوقت ب- بنجري في سبق مع العلم للدرجه اللي بيتكلم فيها دلوقتي ابن خلدون آه.
اللي علم العالم مين هو آه، آه، مين هو افلاطون او حتى مين هو ارسطو شارح ارسطو الاستاذ مم.
الشارح كان ابو الوليد آه، ابن رشد اللي اللي صورته موجوده بالمناسبه في سقف ال Sistine Chapel في في الفاتيكان اه اوكي ك- كالاستاذ الشارح في مجموعه نجميه باسم ابن رشد. آه، كان عندنا سبق ناحيه العلم آه، بسبب او باخر آه، كحال اي امه برضو برضو آه.
زي حسب كلام ابن خلدون انه في ups and downs في حياه الامم فبتيجي وقت انت ما بتديش للعلم الاهتمام اللي كان المفروض تديهوله هاوفر ان احنا دلوقتي بدانا في مرحله لا بدانا يكون عندنا اهتمام بالعلم وعندنا علماء كتير جدا سواء من منطقه الوطن العربي مع اختلاف هم الم- انواعهم وأن- وانماطهم او حتى من من المنطقه بتاعتنا بالكامل لا في توجه دلوقتي في جري ناحيه العلم احنا بنحاول هناخد شويه دلوقتي وقت بس هنوصل اه احنا لكن احنا فعلا اللي خلانا وقفنا وهم تقدموا فده حسسنا فعلا ان احنا اقل لكن احنا دلوقتي بدانا نقول لا احنا عايزين بقى ن- نبتدي نجري ده حقيقي وشباب كتير جدا موجودين وهتلاقي حضرتك حتى لو عودا لموضوع التحول الرقمي فهتلاقي انه في مجال التحول الرقمي حتى في مجالات معقده شويتين في التحول الرقمي زي ال large language model او او ال- ال- ال- ال models اللي بيتبني عليها ChatGPT اللي الناس آه.
كلها بتتعامل معاه معاه او Gemini او او لو Claude آه، Anthropic هتلاقي انه انه ال models دي لا في models دلوقتي موجوده اتعملت سواء كان في معهد ابو ظبي او في تعاون مصري سعودي لانشاء large language model عربيه وزي مم.
برضو ما كنت ب- ب- بتكلم مع سيادتك انه انشاء اللغه بهذا الشكل يعني الاستفاده من لغه زي اللغه العربيه في انشاء large language model او موديل محاكاه يستطيع الكمبيوتر انه يفهم كلام الانسان Natural language صح.
processing قدره الانسان في انه يفهم الكلام مع لغه زي اللغه العربيه اللي ليها 16000 جذر لغوي قياسا بلغه زي اللغه الانجليزيه طبعا.
اللي هي كلها 2000 جذر لغوي هنا قدره ال processor على التعامل مع ال data دي ووصف المشاعر والاحاسيس ادق بكتير لا احنا كده محتاجين آه، يعني معانا تليفون طب قبل ما نطلع فاصل الو
الو ايوه اهلا وسهلا الو مساء الخير مساء الخير اهلا وسهلا بحضرتك اتعرف بيكي الحمد مع حضرتك امل اهلا يا امل ازيك الحمد لله ازي حضرتك الحمد لله احنا اخبار الحلقه معاك ايه التحول الرقمي اخباره ايه
والله هو التحول الرقمي على قد ما فيه مميزات على قد ما فيه عيوب ازاي احنا معانا الدكتور هو يعني طب اشرحي له ايه اللي ممكن يكون عيوب
لا لا مش الح- التحول الرقمي اللي هو التكنولوجيا وال آه، والح... يعني الوسائل اللي هي التكنولوجيا
اه آه، يعني احنا بنستخدمها علشان تسهل علينا الحياه شويه اه اللي هي بنخلص اوراق آه، مثلا شه... ب- بطايق شهادات ميلاد الحاجات دي كلها ده بالنسبه للمواطن الع- اه عادي اه سيدي هي ديت اه اه فهي دي... دي... هي جميله لو استخدمت في كده انما في ناس بتستخدمها في اغراض النصب بقى في... يعني بيستغلوا المهاره في كده ان هم بيستخدموها ساعات بياخدوا اللي هي ارقام الحسابات البنوك ارقام حسابات آه، الصفحات الشخصيه الحاجات دي مش آه.
هو ده التحول الرقمي
ده واحد من تطبيقاته
واحد من تطبيقاته فما بقول لحضرتك هو جميل جدا بس على حسب ايه اللي بيستخدم
إيه، ده في صحيح ناس بتستخدمها حلو وفي ناس بتستخدمها للنصب
زي اي حاجه في الدنيا اه اه يعني ايوه الانسان أيوة.
اخترع السكينه وعمل آه، بيها بن- اكل وقتل بيها انسان واستخدم أيوة.
النار حرق بيها انسان وعمل منها الاكل والدفه صح فاي حاجه في صح، ما- الدنيا هي double edge يعني ليها ليها ليها شقين صح المهم احنا ما أنا مع هنستخدمها حضرتك ازاي اه والله.
المهم احنا هنستخدمها ازاي ميرسي جدا ما هي- ليكي هي دي المشكله ميرسي جدا متشكرة لاتصالك جداً اه ميرسي يا لحضرتك.
حبيبتي شكرا شكراً.
ميرسي آه، العفو مع السلامه هي لفتت نظرنا للسلبيات كمان بس احنا هنطلع فاصل صغير ونرجع نكمل
صباح الخير على ناسنا وعلى الغليل أهالينا وحبايبنا عالشارع وبيوتنا والدكاكين وعن خير اللي في قلوبنا صباح الفل عاللي بيسعى والشقيان أخونا وجارنا وصاحبنا صباح الرزق والتساهيل ويومنا جميل بلقمة بتحلى بتعبنا سيبها على الله ده اللي بيتبقى الخير الآن لو يقفل باب ربك يفتح باب رزق وراه سيبها على الله وهتسعى الدنيا هتسعى معاك ومن ما تروح رزقك هيروح وهيمشي وراه وسيب بكرة بقى لبكرة ده لو تسعى هتلقى الدنيا جايالك قادر ربك يفرجها يعدلها يريح لك في يوم بالك ولما في يوم هتاخد ايد حد غريب ومن قلبه هيدعيلك هتلقى في يوم مليون حد واقف جنبك وجوه عيونه هيشيل سيبها على الله ده اللي بيتبقى الخير يلقاه لو يقفل باب ربك يفتح باب رزق وراه سيبها على الله وهتسعى الدنيا هتسعى معاه ومنين ما تروح رزقك هيروح وهيمشي وراه
ورجعت لكم بعد الفاصل وكان في تعليق على المكالمه طيب يعني هو انا طبعا بحيي ال- المتصل على سؤاله لان هو سؤال انا بشوف ان هو حلو جدا جدا وبينقل المشاعر والمخاوف الص- الصادقه اللي هي بعيده عن تزويق الكتب والمراجع آه.
انه اه ال digital transformation which good حاجه حلوه جدا يعني وهو ده اللي احنا ممكن نستخدمه في تخليص ورقنا في الجهات الحكوميه لكن كمان انا ممكن استخدمه عشان اعمل hacking او قرصنه على حساب حد واخد فلوسه او استخدمه عشان خاطر اعمل hacking او قرصنه على حساب شركه او على حساب انسان اخد خصوصياته اه او ممكن ان انا استخدمه عشان خاطر اتجسس على حياه انسان واعرف تفاصيل حياته زي ما حضرتك قلت ان كل حاجه اي لها حاجه في ايجابات الدنيا مم.
ملهاش خير مطلق ولا شر مطلق الاطلاق في الكون مش موجود انما كل حاجه ليها جانب ايجابي وليها جانب سلبي هنا بقى محط اختبارك انت كشخص يعني حتى يعني لما ربنا بيقول ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها هو ده محط اختبارك بالمناسبه your own soul نفسك نفسها طب هي خير وهي وهي شر شر اختبارك فين ما هو هو بقى بقى تختار انهي direction ده هيخليني ده اسال بالظبط.
سؤال تاني هي هي متخوفه من حاجه معينه هل الموظف اللي مطلوب منه انه يستعمل كل ال- الادوات الحديثه عشان يبقى فيه digital transformation هل هو خوفه ده ممكن يخليه يعطل التقدم ده او التحول الرقمي ده خوفه على شغله خوفه ان انا ال ال الاله هتحل محلي فانا مش هيبقى لي مكان هل ده ممكن يعطل طيب هو ده زي ما أقول- يعني زي ما بقول دايما انه اه ده كان موجود هو still موجود لكن بنسبه اقل بكتير مم.
لازم نبقى فاهمين ان المساله مساله اجيال الجيل اللي موجود دلوقتي ده اللي احنا بنسميه اللي بدا يت- ينزل سوق الم- ال market وينزل سوق العمل هو generation Z الشباب اه مل- ما مم.
بين millennial وما بين بدايه generation Z انه هيبتدي يكون موجود وهيبتدي يتحرك ال generation X اللي سبقهم اول دول بداوا انه يعني انت عندك جيل دلوقتي الطفل عنده سنتين او ثلاث سنين هو ماسك اصلا موبايل اه ففكره القدره ان هو يتحرك ويختار ي select هو اصلا بيتعامل مع ده طول الوقت وعنده جرأة طب على استخدامه على فكره بعد عننا شويه ده هيبقى هو اللي موجود مم.
بعد شويه ده لما تيجي تقولي له على فكره اكتب في ورقه وقلم هو اصلا مش هيفهم يعمل ايه تمام اه فده ده تطور الامور تطور الاجيال لكن هل في موظف عنده استعداد يعمل كده اه طبعا في موظف عنده استعداد ده في موظفه عملت كده لما حصل الكلام ده في, في, في ف- من فتره كبيره وكان وزير الاتصالات كان رايح ي- ي- يفتتح احد المؤش- المؤسسات يعني وكان جايب كمبيوتر كمبيوترز جديده ال- الموظفه لما شافت الوزير جاي دلقت كوبايه الشاي على الكيبورد شافها المستشار بتاع هو استاذي يعني بالمناسبه آه.
مع عدم ذكر اسامي حد بس هو نفسه شافها وراح لها قال لها انت انت بتعملي كده ليه؟ قالت له ما عشان يعني انا ما عملتش طبعا بعد شويه انكار بس آه.
قالت له اه عملت عشان خاطر آه، آه، انتوا هتجيبوا هتحل محلي. وهنا بيظهر خلل تاني مهم جدا.
آه.
What in for me انت ما ينفعش تبيعي لي فكره او culture من غير ما تفهميني هي فيها ايه ليا انا كسبان ايه؟ على فكره هو تخوفه تخوف انساني جدا. انا عايز احافظ على اكل عيشي انا عندي اولاد.
صح لو انا ما لازم أشرح عملتش له، آه.
communication صح as leader للي تحتيه انا ليه عايزك تعمل كده what in it for you ساعتها هو عمره ما هيفهم يبقى هنا في lack هو ما فهمش فهو هو ما فهمش انت هو بيعمل كده ليه مم.
الاجيال اللي جايه بقى ده خلاص ده في قصه تانية اصلا ده هو بيتعامل مع ده طول الوقت هو عارف هو عارف ان هو ده استخدامه احنا معانا تليفون الو الو ايوه الو اه حد سامعني؟
اه سامعاك اتفضل اهلا وسهلا اتعرف عليك انا موجود بصي هو السينما مش عارف اسمها السينما
كده بقى اتصال قطع خلاص اوكي واحنا هنكمل
فده اللي انا عايز اقوله ببساطه او ده الفكره اللي انا عايز اتكلم فيها فكره ان الانسان آه، يعني ده خوف مشروع مشروع مشروع جدا جدا وهو ده سبب بقاء الانسان الخوف طب احنا بندربه بقى على استخدام ال- التقنيات الحديثه دي يمكن لو لو دربناه صح وفهم الموضوع صح زي ما حضرتك بتقول هيطمن ويستخدمه فبالتالي هيسهل على نفسه وهيسهل على المواطنين يعني كل اللي هم عايزين يعملوه ده حقيقي ومع الوقت مش هتحتاجي تدربي لان الكوادر اللي هتطلع وتشتغل م.
اساسا هي بتتعامل مع ده طول الوقت اه فانت مع الوقت حتى مش هتحتاجي تدربي الفكره فكره culture ال digital transformation is culture يعني قبل الحلقه كنا بنتكلم انه انه ممكن انسان بمنتهى البساطه يقول لك لا لا لا لا يعني ايه application على الموبايل آه، اعمل بيه تحويل فلوس اه او انا اروح اقف قدام ATM فتطلع فلوس اه لا انا محتاج ان انا اروح اقعد قدام الموظف فالموظف يكلمني انا كده مطمن عشان انا ابقى مطمن اه ف that's culture هل هنوصل لمرحله فيها النوع ده من الاطمئنان اه طبعا هنوصلها بس مش دلوقتي لما يبقى اللي موجودين او اللي, اللي معاهم ال- ال- ال- ال money والفلوس او ال capital هم الاجيال اللي طالعه حضرتك لسه كنت بتتكلم كمان على موضوع البنوك انا انا, ب... أنا زي ما كنت بتقول حضرتك يعني هطمن لما اكون قاعد قدام الموظف في موظف لكن- قاعد قدامي قاعد موظف هو هيديني الفلوس في هيديني المخزن فلوس اللي وراه اه وفي الخزنة.
هيفتح الدرج ويطلع آه.
لي الفلوس لكن كنا ادخل على الابلكيشن حتى على الكمبيوتر او على اي حاجه و- وابتدي اتصرف انا او قدام حتى مكنه لا أنا يعني كده خفت.
آه، اعرف احد الموظف يعني موظفه في بنك من البنوك ال- كبيره آه، جالها م- شخص آه، بي- بيقول لها انا بحط ال- الكارت في المكنه مش بيسحب المعاش فبتقول له ليه طيب و- ورياني و- و- وريها لها فهو خارم الكارت وماسك و- وحاطط خيط عشان آه، لما يدخله فبتقول له انت انت خارم الكارت ما هو اكيد مش هيشتغل عشان قال لا يتاكد انه عشان لو هيطلع المكنه سحبته اعرف اخدعه عشان يتاكد ان هو اه هيطلع اعرف اخدعه ف لسه عندنا خوف من التقدم وده التكنولوجي.
هيفضل هيفضل موجود لغايه ما زي ما بقول لحضرتك يحصل replacing ال culture دي ب culture تقدر ت accept فكره ال digital transformation او التحول الرقمي ويكون ده جزء كمان من حياتك زي حياه generation Z دلوقتي او حتى من بعد generation alpha لو بيتعامل مع الكمبيوتر وال PC واللابتوب او الموبايل او التابلت as in ده العادي ده حاجه عاديه آه.
طب انا هسألك سؤال بس هنجاوب عليه بعد ما اطلع فاصل بس هو سؤال آه، مهم آه، حضرتك آه، لما تروح مثلا تجدد بطاقه او تجدد اي حاجه في اي مكان ليه لسه عندنا الاحتفاظ بالدفتر اللي هو الكبير والورق الكربون هل ده بيحسسنا بالامان انه في انا معايا ورقه وكربون وانه ال- ال- المعلومه موجوده على ورقه بس انا هنطلع فاصل صغير ونرجع نكمل
جاي على نفسك ليه راجع بعد ايه انا مش بكذب لما بقولك اني حقيقي نسيتك جاي على نفسك ليه راجع بعد ايه انا مش فاكر حتى ان كنت في يوم فعلا حبيتك يعني خلاص ما بقاش في حياتي ليك دلوقتي مكان انا مش انا انا واحد تاني اللي عرفته زمان جاي على نفسك ليه راجع بعد ايه انا مش انا انا واحد تاني
رجعنا بعد الفاصل واعتقد انا كنت محتاجه مع حضرتك حلقه ساعه او ساعتين الكلام مهم جدا حضرتك ليه بنستخدم لسه الدفتر وال- والكربون ليه طيب احنا عندنا موروث من الورق وال documents اللي مكتوبه من ايام محمد علي
و- و- ومن بعد زمن كذا نسخه محمد حضرتك مش كده يقول لك انه المكان ده هتلاقي فيه نسخه الثانيه علي.
الثالثه آه ومن بعد زمن محمد علي لغايه اثناء الانجليز ومن بعد الانجليز لما بدا يبقى في فكره الدواوين مم.
اللي هو الجهات الحكوميه ويتكتب الكلام ده فعندي ورق قديم جدا تمام ومن بعد كده بدانا نكتب إيه المساله محتاجه زي ما كنت بتكلم مع سيادتك لفكره مشروع قومي انه شباب الجامعه ليه ما يكونش في مشروع بسيط جدا يدعو الشباب دول ان هم يحولوا لي كل الاوراق اللي موجوده في اي مؤسسه حكوميه مم.
ل document على الكمبيوتر يعني نعتبره حضرتك يعني قلت لي مشروع تخرج ده- ده مشروع تخرجهم اه مشروع تخرجك انا مش عايز منك حاجه انا عايزك كل اللي مطلوب منك انك تحول شويه ال documents دي اللي موجوده في مجمع التحرير او ال documents دي اللي موجوده في دار المحفوظات او اللي موجوده هنا تحولها تحولها لي ل digital اه انا كده انت كده خلصت إيه لو انت كليه حقوق كليه اداب كليه تجاره ده مشروع whatever.
تخرجك انا مش عايز منك اكتر من كده انا عايزك تعمل ده وبالنسبه لطلبه هندسه او اللي بيدرسوا هندسه برمجه سواء كان computer science او whatever انا عايزك تعمل لي programs تتعامل مع ال data اللي مطلعينها دي آه.
فبقى عندي big data وعندي حد هيعمل عليها data mining سواء كمان بيشتغل بقى AI او هيشتغل يعني artificial intelligent او ذكاء اصطناعي او machine learning او deep learning وهطلب من بتاع كليه الطب كمان جزء من شغله انه طيب انا عندي مثلا حاجه زي معهد الاورام ده مليان documents كتيره جدا كاتبينها الدكاتره بايديهم الراجل بتاع كليه التجاره هو مش هيعرف يقراها بس انت لو كلية ساعدته الطب.
وقريت له الكلام ده هيحصل documentation لل data بتاعت المرضى دول فهيبقى سهل جدا ان انت بدل ما الناس تقعد بالساعات انه خلاص ال data it's processed حضرتك قلت لي على فكره تانية مهمه جدا عايزه اقولها بس للناس قبل ما ن- نخلص حضرتك آه، قلت لي على فكره انه بعد الاعداديه اعمل مدرسه ده هنقول مهم بسرعه جدا آه.
جدا جدا وده حصل في, الي... في, في, في ده حصل سواء كان في اليابان بس من بعده طبعا النموذج الصارخ دلوقتي في الهند مم.
انه ليه احنا ما يكونش عندنا زي ما عملنا الحمد لله السنه دي افتتحنا مدرسه لل... لل- للطيران آه، برعايه وزاره الانتاج الحربي مع طبعا وزاره التربيه والتعليم انا عايز بعد اعدادي احنا نعمل مدرسه للبرمجه بس that's it على فكره ده بيتناسق مع كلام السيد الرئيس لما كان بيتكلم عن فكره امتلاكنا Programming.
ل server اتنا وامتلاكنا في vision Egypt vision 2030 2030 انه ليه ما يبقاش انا عندي طالب الاعداديه ده طالع من الاعداديه اعداديه هو programmer هو من حضرتك لو اعداديه تسمح يدرس لي- برمجه لغايه ما يخلص نعمل حلقه تانية احنا كنا محتاجين حلقه تانية فعلا آه الحلقه مهمه جدا واستفدنا جدا من وجود حضرتك بشكر حضرتك ونورتني جدا في شكراً ليك الاستوديو جداً.
اشوفكم الثلاث اللي جاي ان شاء الله على خير مع السلامه